من له أذنى للسامع فان المركز القدسي لوسائل الإيضاح بالمقام البابوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قداسة البابا شنود الثالث في تاريخ الكنيسة العظة العاشرة عن القديس غريغوريوس الناطق بالإلهية
ما يقوله الروح للكنائس
كنا بنتكلم المرة اللي فاتت عن الآباء الكبدوكيين والآباء الكبدوكيين اللي هم من إقليم كبدوكيا القديس باسيليوس الكبير القديس إغريغوريوس الثيؤلوغوس أو الناطق بالإلهيات القديس إغريغوريوس أسقف نيسوس وكل هؤلاء الثلاثة كانوا من علماء اللاهوت في أيامهم ومن آباء الكنيسة المعتبرين وكان أقواهم هو القديس باسيليوس الكبير رئيس أساقفة قيصرية كبادوكيا والقديس إغريغوريوس الناطق بالإلهيات كان صديقه وتقريبا ولد معاه في نفس السنة أو فرقت سنة بينهم وبين بعض القديس باسيليوس ولد سنة 330 يعني بعد مجمع نيقيا والتاني برضه 330 329 إلى آخره القديس إغريغوريوس أسقف نيسوس كان أخا أصغر بالنسبة للقديس باسيليوس إغريغوريوس أسقف نيسوس رسم أسقفا وبعدين أخوه الثاني بطرس أسقف سبسطية صار أسقف دي تورينا إيه الصداقة في محيط الكنيسة وفي محيط الخدمة والرعاية يعني لو واحد فيكم تتبع في التاريخ المجموعات المتصادقة مع بعضها البعض من أباء الكنيسة الكبار يعني يكون موضوع شيق أو مشوق لما تفحصوه القديس غريغوريوس اللاهوتي أو الناطق بالإلهيات يمكن هو الوحيد اللي أخذ هذا اللقب في تاريخ الكنيسة ما عندناش غير اتنين اتسموا بال- بالصفة دي القديس يوحنا الرسول اللاهوتي والقديس غريغوريوس اللاهوتي وساعات يسموه القديس غريغوريوس النيازيانزي نيازيانزي لأنه ولد في بلد اسمها نيازيانزا قرب قيصرية قرب قيصرية كأي واحد في ذلك ال- العصر درس البلاغة في قيصرية ودرسها في أثينا في بلاد اليونان حيث التقى بالقديس باسيليوس الكبير وصار صديقين في سنة 362 سيما كاهنا بيد والده كان أبوه القديس غريغوريوس الكبير أسقف قيصرية في ذلك الحين برضه كان يوجد بعض الأساقفة المتزوجين اللي هم اتجوزوا قبل ما مجمع نيقيا يمنع زواج الأساقفة اختاروه بعد وفاة والده أن يكون أسقفا عليهم فهرب لأنه كان يحب حياة الوحدة والتأمل وظل في حياته كلها يتنقل بين هذين النوعين حياة الخدمة وحياة الوحدة لما القديس باسيليوس الكبير رسم رئيسا لأساقفة قيصرية كبادوكيا في سنة 371 آه، رسم صديقه غريغوريوس اسقفا على بلد اسمها سازيمة وبعدين برضو غريغوريوس آه، ما عجبوش الحال وترك الأسقفية ورجع إلى حياة الوحدة مرة أخرى وفي بداية سنة 379 قبل أن يتولى رئاسة الأسقفية في القسطنطينية ثم تركها عاش مدة بعد ارتديس آه، باسيليوس متنيح وكان قويا جدا في اللاهوتيات من ال- الخطب التي ألقاها المحاضرات بتاعته يعني خمس محاضرات من 27 من رقم 27 إلى رقم 31 هي التي أعطته لقب اللاهوتي الخمس كتب دول الكتاب الأول منهم أو الخمس مقالات المقالة الأولى منهم كلمة عامة في الأمور اللاهوتية وفي صفات الشخص اللاهوتي ثم بعد ذلك آه، ألقى محاضرة أخرى عن الله تبارك اسمه وصفات الله الذاتية وتكلم عن الثالوث القدوس والعلاقة بين الأقانيم الثلاثة وبعد ذلك آه، أخذ مقالة عن لاهوت الابن وبعدين مقالة عن الرد على الأريوسيين في أيامه والمقالة الأخيرة عن الروح القدس الثلاثة الثلاثة أباء الكبدوكيون باسيليوس وغريغوريوس اللاهوت وغريغوريوس أسقف نيسوس هم الثلاثة تكلموا عن الثالوث القدوس وهم الثلاثة ردوا على الأريوسيين وهم الثلاثة لهم كتب مؤلفات في هذا الوضع القديس غريغوريوس اللاهوتي في اللاهوتيات كان مرجعه هو القديس باسيليوس الكبير يتوريكوا ايه مقدار باسيليوس فقال له في إحدى رسائله اتخذتك اتخذتك منذ البدء ولا أزال أتخذك دليلا ومرشدا ومعلما في اللاهوت اتخذتك منذ البدء ولا أزال أتخذك دليلا ومرشدا ومعلما في اللاهوت ولكنه تفوق على معلمه وصديقه الكبير في التعبير اللاهوتي لأن أيضا القديس إغريغوريوس اللاهوتي كان شاعرا ونظم الشعر في أواخر أيامه ورد بالشعر على الأريوسيين أيضا في شخص تاني من القديسين رد على الأريوسيين بالشعر هو القديس إفرايم السرياني كان الأريوسيون أحيانا يعملوا أشعار في الهرطقات بتاعتهم وباقي الهرطقة يعملوا أشعار في الهرطقات بتاعتهم ويلحنوها وتبقى أغاني للشعب فأصبح القديسون يعملون نفس الوضع في اتجاه معاكس مضاد يعملوا بالشعر حاجات عقيدية مظبوطة وتنغم وتلحن والشعب يغنيها من ضمن الذين عملوا هذا في جيلنا الحاضر الأرشدياكون حبيب جرجس كان ليه كتاب عن العقائد بالشعر برضه يكتبها بالشعر وعلى كتير حتى من ال- من العقائد يعني مثلا كلامه عن القيامة بألحان الحزين بتاعت البصرة يقول ايه إن نقضت خيمتنا ففي السماء لنا بناء إيه دي آية من آيات بولس الرسول يا علي إن نقضت خيمتنا وتكملوها كده يعني يلحنها لا هو مش بيلحنها حبيب جرجس ما كانش شاعر درس قواعد الشعر لا درس العر- العروض ولا القافية ولا الزحاف ولا العلة ولا التفاعيل ولا الأوزان ما كانش يعرف دي لكن كان يعرف ألحان الكنيسة ياخد اللحن جاهز ويركب عليه كلامه مش يقول كلامه وبعدين يلحنوه لا هو ياخد اللحن جاهز ويركب عليه كلامه القديس غريغوريوس كان شاعرا قيل عنه أن هو نظم 180 ألف بيت من الشعر منهم 35 قصيدة لاهوتية تكلم فيها عن الثالوث وعن الخلق وعن العناية الإلهية وعن التجسد وعن معجزات المسيح في حاجات كتيرة يعني في الشعر وأربعين قصيدة في الروحيات والأمور الأخلاقية و206 قصيدة في سيرته الذاتية من جهة التاريخ اتكلم عن نفسه وعن أصدقائه وعن آماله في الحياة وعن مشاعره القصائد دي مش مترجمة يعني له رسائل والقديس باسيليوس الكبير أيضا كانت له رسائل لكن آه، رسائل باسيليوس أقوى من الناحية الموضوعية ليه بعض خطب اللي قلنا إن منهم خمسة ادوا له لقب لاهوتي وله مقالة أخرى عن رتبة الأسقفية وله خطب في التأبين أبن القديس أثناسيوس الرسولي وأبن صديقه باسيليوس الكبير وأبن القديس كبريانوس إلى آخره وليه مقالات عن الع- عن العذراء مريم وقال عليها لقب في أوتوكوس يعني والدة الإله آه، قبل ما مجمع أفسس يقول هذا التعبير وأيضا القديس غريغوريوس أسقف نيسوس استخدم هذا التعبير عن العذراء آه، قبليها يا ريت آه، تتعرفوا على لاهوت القديس غريغوريوس من مقالاته وكتاب آه، مجموعة أباء نيقيا وما بعد نيقيا تعرضت للقديس غريغوريوس ونشرت عنه كلام كتير أنا فاكر مرة عملنا مؤتمر عن القديس غريغوريوس اللاهوتي في دير الأنبا بشوي حضره البروفيسور بابادوبلوس الأستاذ اللاهوت في بلاد اليونان في أثينا وأنا ألقيت فيه كلمة عن القديس إغريغوريوس في ذلك الوقت القديس إغريغوريوس أسقف نيسوس طبعا اللي رسمه أسقف على نيسوس هو أخوه باسيليوس الكبير يعني بعد أسقفيته يا دوبك بالسنة رسم يقول رسمه مرغما يعني ولكن حياته كانت تعبانة في الرعاية ومرة عملوا له مجمع وطردوه واتهموه ظلما بتم- بتبديد أموال الكنيسة وبعد وفاة الإمبراطور فالنس الأريوسي عاد إلى إبارشيته كان له مركز كبير في بلاط الإمبراطور وأبن في إحدى المرات الإمبراطورة فلاسيا وأبن إحدى الأميرات أيام آه، غريغوريوس وباسيليوس كان في زعيم للأريوسيين اسمه أونوميوس أونوميوس الأريوسي كتب ضده غريغوريوس أسقف نيسوس وكتب ضده باسيليوس الكبير يعني يا ريت اللي بي بيتابعوا الرد على الأريوسيين والفهم السليم للآيات الصعبة التي استخدمها الأريوسيون يقروا الباسيليوس ويقروا لغريغوريوس أسقف نيسوس ويقروا لأثناسيوس الرسولي لأنه أول واحد كتب ضدهم ويقروا أيضا لقديس أمبروسيوس ولقديس هيلاري أسقف بواتيه يا ريت يكون عندنا وقت برضه نديكم فكرة عن هؤلاء القديسين واللي عايزين يدرسوا الثالوث في مفهومه الدقيق ممكن يقروا للقديس غريغوريوس أيضا القديس غريغوريوس آه، كتب تأبينا أو رثاء لأخته القديسة مكرينة ترجم إلى اللغة العربية كتاب مكرينة القديسة مكرينة هي عبارة عن خطبة قالها أخوها في رثائها وأيضا له مقالات عن النفس والموت والحياة الأخرى والقيامة وله كتب في التفسير كتاب عن الخليقة كتاب حياة موسى كتاب عن نشيد الأناشيد كتاب عن صموئيل النبي كتاب عن سفر الجامعة كتاب عن الصلاة الربانية وكتاب عن التطويبات لما ألقيت محاضرات عن التطويبات في سنة آه، سبعة وستين سبعة وستين أهو شفت كتاب آه، القديس غريغوريوس أسقف نيسوس عن التطويبات اسمها Beatitudes نشرتها مجموعة Ancient Christian Writers لغة الناس بتوع زمان غير لغتنا دلوقتي يطول ويقول مقدمات وأوصاف يعني آه، من الصعب ترجمة الكلام ده زي دلوقتي صعب كلام صعب لأنهم درسوا الخطابة قبل أن يدرسوا اللاهوت ليه كتاب عن الصلاة الربانية وأورجانوس أيضا ليه كتاب عن الصلاة الربانية يعني مثلا احنا حاليا دلوقتي الناس بيختلفوا في كلمة خبزنا الذي للغد أو خبزنا كففنا لما تقرأ الأوريجانوس والناس دول تلاقي يقول لك خبزنا الفائق للطبيعة أو خبزنا الجوهري في الترجمة الإنجليزية يقولوا خبزنا اليومي أو الديلي بريد لو دخلت أنت في الموضوع ده مش هتخلصه يعني آه، كل واحد ياخدها بالمعنى اللي يفهمه وينبسط منه وزي ما قلت مرة ان احنا نتأكد ان المطل... اللي بنصلي من اجله هو الخبز الروحي وليس الخبز الجسدي لان مش معقول ان احنا نطلب الخبز الجسدي قبل ما نطلب مغفرة خطايانا والنجاح من التجارب هو ليه كتاب عن الصلاة الربانية ممكن تقروه وكتاب عن التطويبات لكن أعتقد مش هتقدروا تكملوه لأنهم بيطولوا وبيشرحوا كتير كتير بشكل صعب وليه مؤلفات نسكية وأخلاقية يعني ليه كلام لاهوت عن الخطية وعن التجسد وعن الفداء